أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم إلى روائع ابن القيم دخل سليمان بن عبد الملك المدينة فأقام بها ثلاثا فقال ما ها هنا رجل ممن أدرك أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يحدثنا فقيل له بلى ها هنا رجل يقال له أبو حازم فبعث إليه فجاءه فقال له سليمان يا أبا حازم ما هذا الجفاء فقال أبو حازم وأي جفاء رأيت مني قال له سليمان أتاني وجوه أهل المدينة كلهم ولم تأتني فقال أعيذك بالله أن تقول ما لم يكن ما جرى بيني وبينك معرفة آتيك عليها فقال له سليمان صدق الشيخ ثم قال سليمان يا أبا حازم ما لنا نكره الموت فقال أبو حازم لأنكم خربتم آخرتكم وعمرتم الدنيا فأنتم تكرهون أن تنتقلوا من العمار إلى الخراب فقال صدقت يا أبا حازم فكيف القدوم قال أما المحسن فكالغائب يقدم على أهله وأما المسيء فكالعبد الآبق يقدم على مولاه فبكى سليمان وقال ليت شعري ما لنا عند الله يا أبا حازم فقال أبو حازم اعرض نفسك على كتاب الله عز وجل تعلم ما لك عند الله فقال يا أبا حازم أين نصيب تلك من المعرفة من كتاب الله فقال أبو حازم عند قول الله عز وجل إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم قال سليمان يا أبا حازم فأين رحمة الله فقال قريب من المحسنين قال سليمان يا أبا حازم من أعقل الناس فقال أبو حازم من تعلم الحكمة وعلمها الناس قال سليمان فمن أحمق الناس قال أبو حازم من حط في هوى رجل وهو ظالم فباع آخرته بدنيا غيره فقال سليمان يا أبا حازم ما أسمع الدعاء عند الله فقال أبو حازم دعاء المخبتين إليه اللهم اجعلنا من المخبتين يا أرحم الراحمين المخبتون هم الموفقون حسبهم بشرى رب العالمين لهم إذ قال وبشر المخبتين تعالوا نكون من المخبتين ولكن أولا جددوا النية فبالإخلاص مجلسنا يحلو وعلى سيد النبيين صلوا على سيد النبينا يلا صلوا وعلى آله وصحبه أجمعين وبروائع ابن القيم تهنوا وذوقوا الأنس واليقين واحضروا للفهم قلوبا سمتها الحب والحنين
الحمد لله عظيم المنة ناصر الدين بأهل السنة أحمده وأثني على جلاله الخير كله ولا أحصي ثناء عليه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأهلا ومرحبا بحضراتكم إلى الروعة الحادية والثلاثين بعد المئتين من روائع ابن القيم وهي الحلقة الثانية بعد المئة من شرح كتاب الفوائد ونحن في كتاب الفوائد نعيش مع كلمة لابن القيم رحمه الله إذ ذكر سلمان الفارسي فقال لما قضي في القدم بسابقة سلمان عرج به دليل التوفيق عن طريق آبائه في التمجس وتأملنا كيف وفق الله عز وجل سلمان كل هذا التوفيق وسخر له كل شيء من حوله ففكرنا أن نعيش معا في سلسلة بعنوان العبد الموفق وهذه الحلقة الثانية عشرة منها 12 عبد موفق 102 فوائد 231 روائع ابن القيم نسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك حجة لنا لا علينا وأن يخلص ذلك لوجه الكريم وأن يستعملنا دوما فيما يحب ويرضى وعشنا مع أسباب كثيرة للتوفيق الدعاء والمشورة والاستخارة والكرم والجود والأخذ بالأسباب والعفة واتقاء فتنة المال وركعتين قضاء الحاجة وأسباب كثيرة لطلب التوفيق واليوم نعيش مع سبب في غاية السرية من أسباب وأسرار العبد الموفق العبد الموفق هو العبد المخبت كل مخبت موفق ذلك أن الله قال وبشر المخبتين وبشر المخبتين فالمخبتون نالوا حظهم من التوفيق بالقرآن الكريم وبسنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا قال الله عز وجل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون وقال الله عز وجل ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين وقال الله عز وجل وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم وكان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم اللهم أعني ولا تعين علي قل آمين يا حبيبي قل آمين قل آمين يا حسين اللهم أعني ولا تعين علي وانصرني ولا تنصر علي وامكر لي ولا تمكر بي واهدني ويسر الهدى لي وانصرني على من بغى علي رب اجعلني لك شكارا لك ذكارا لك رهابا لك مطواعا لك مخبتا إليك أواها منيبا رب تقبل توبتي واغسل حوبتي وأجب دعوتي وثبت حجتي وسدد لساني واهد قلبي واسلل سخيمة صدري إن شاء الله كلكم خلاص حافظين رقمي بقى إن شاء الله يوصل لكم الدعاء ده مكتوب ويوصل لكم صوت كمان إن شاء الله عز وجل و آه، إيه رأيكم أبعته لكم بصوت شيخ من مشايخنا الكبار إن شاء الله عز وجل حاول كده أبعته لكم بصوت الشيخ العظيم الدكتور محمد حسان أو شيخنا الجميل فضيلة الشيخ آه، مصطفى العدوي ايه رايكم ان شاء الله عز وجل او شيخنا العظيم فضيله الشيخ محمد حسين يعقوب ان شاء الله شوف الدعاء ده اقدر اوفره بصوت مين وابعته لكم عشان تسمعوه كتير وتحفظوه اتفقنا وابعته لكم ان شاء الله مكتوب وتحفظوه كلكم ربنا يتقبل مني ومنكم يا رب الاخبات وكلمه الاخبات في حد ذاتها من ماده خبت وقيل هي آه، وصف للنار اذا انطفأت يقول ايه خبتت النار النار أيدة مشتعلة إذا ألقينا عليها التراب أو الماء وانطفأت يقال خبتت النار أو يوصف بها الس- الراكب في المفازة في الصحراء إذا نزل يقول لك ده خبت إذا ارتفع شيء ثم إذا خبت يعني نزل وهذا الوصف وصف به رسول الله صلى الله عليه وسلم المتواضعين وإن كان في الحديث في إسناد الحديث مقال فهو حديث ضعيف وإن كان معناه صحيحا ثابتا في أحاديث أخرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من تواضع لله هكذا رفعه الله هكذا صحيح من تواضع لله رفعه من تواضع لله هكذا رفعه الله هكذا المخبت المتواضع المخبت آه، المطمئن إلى الله عز وجل كما فسر بذلك مجاهد رحمه الله تعالى المطمئن إلى الله شوف الإحساس مطمن لربنا ان ربنا مش هيضيعه كان واحد من السلف آه، له صديق وكان راتبهما واحدا فكان الأول كلما أخذ راتبه تصدق به كله فكان صاحبه يتعجب منه ويقول حالي وحالك واحد وأنت تتصدق بكل مالك دلني على سرك فقال أخبرك وتصدقني قال نعم قال أنا إذا رجعت إلى بيتي وجدت المال كما هو تحت وسادتي أنا بروح ألاقي فلوسي تحت المخدة فقال له أجربها وتضمن لي ذلك خلاص أنا هعملها أنا هعمل زيك بس تضمن يعني ع- على على ضمانتك الموضوع ده فقال له أنا لا أجرب ربي المعاملة مع الله شرطها الاطمئنان اللهم ارزقنا الإخلاص يا رب اللهم ارزقنا الإخلاص يا أرحم الراحمين الله يرحمها ويحسن إليها أختي نجلاء وأنا بسمي إخواتي بقى عشان إحنا أنا بعتبر إن إحنا عيلة صح؟ يا رب اصرف عننا اللي ما بيحبناش يا رب يا رب اللي بيتابعنا عشان يد... علشان حاجة تانية غير إنه بيحبنا وعايز يستفاد يا رب اصرفه عنا يا رب اشغله عنا يا رب اصرفه دلوقتي يا رب يا رب اشغله عنا يا رب قولوا امين كلكم يا رب مره زارتني وقعدت معايا بتقول بس طمني عليك يا اخويا المهم آه، سابت لي فلوس تحت ال keyboard وانا آه، بذاكر على الكمبيوتر روحت مشيت الله يرحمها ويحسن اليها فببص لقيتها سايبه لي تحت ال keyboard 100 جنيه ف كلمتني في التليفون بعد ما روحت وبتقول لي يا اخويا طمني عليك بس كنت انا موظف وسبت الشغل وتفرغت للدعوه يا اخويا طمني عليك يا اخويا ظروفك ماشيه ازاي يا اخويا انت ماشي بيتك ازاي فقلت لها يعني يا نجله لو قلت لك ان انا بلاقي الفلوس تحت الكيبورد هتصدقيني يا رب ارزقنا معاملتك يا رب يا رب ارزقنا الاطمئنان ليك يا رب مش من أول يوم يا حبايبي ربنا يرضى عني وعنكم يا رب مش من أول يوم في الدعوة أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها وارضاها قالت إيه للرسول صلى الله عليه وسلم وهو جاي يقول لها والله يا خديجة لقد غ- خشيت على نفسي أنا خايف والله يا خديجة لقد خشيت على نفسي أنا خايف هيقولوا عليا مجنون الناس هيقولوا عليا إيه فقالت والله ما يخزيك الله أبدا والله ما يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتغيث الملهوف وتطعم المسكين وتعين على نوائب الدهر انت اطمن اطمن ربنا مش هيضيعك اطمن ربنا مش هيسيبك اطمن اطمن لربنا اطمن ما تشيلش هم حاجة يا جماعة قولوها لبعض وبشر المخبتين الناس اللي مطمنه ان ربنا مش هضي... مش هيضيعها آه الله امرك بهذا يا ابراهيم يا... يا ناس اللي زي حالتي كده ماشي في ارض الله انا شفت جبال كتير وصحاري كتير انا اتفرجت على ارض ربنا فعلا جبال مكه قاسيه جدا يعني ما يشبههاش في جبال مصر الا سفاجه الا سفاجه ال- ال- الجبال السود الجبال العنيفة الجبال القاسية الجبال اللي فيها سنون حادة كتير مكة المكرمة كانت شديدة وأرضها صخر بواد غير ذي زرع ترمي ترمي حبوب فين ترمي حبوب فين انت هترمي مية هتتبلع وتختفي ده لو لقيت المية ترمي حبوب فين تتزرع فيش بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ربنا قدر القدر ده على ابراهيم عليه السلام انه هيسيب ابنه ويسيب زوجته ويمشي قالت له آه الله امرك بهذا قال نعم ربنا قال لك تسيبنا كده قال نعم قالت اذا لن يضيعنا خلاص انا ضمناه انا ضامنه على ربنا وهي دي اللي هتخلف الابن اللي هيقول لابوه يا يا بني اني ارى في المنام مش هاخد عربيتك مش هاخد فلوسك اني ارى في المنام اني اذبحك هطير رقبتك مش هبيع الشقه علشان احج مش هبيع الارض علشان اعمل مسجد قال له هطير رقبتك يا ابني قال يا ابت افعل ما تؤمر ياه ناس مطمنه لربنا ناس مطمنه مش خايفه لحسن ربنا يضيعها سبحانه وتعالى الامان لله عز وجل ولما راى المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم الا ايمانا وتسليما بالله عليك يا حاجه يا اللي بتقولي اشمعنى انا ربنا مقدر عليا القدر ده اشمعنى انا اشمعنى انا اللي ما اتجوزتش لحد دلوقتي اشمعنى انا ما خلفتش لحد دلوقتي اشمعنى انا اللي اولادي كده اشمعنى انا اللي زوجي كده اشمعنى انا اللي رزقي كده اشمعنى انا اللي شكلي كده كل قدر لازم تقول معاه هذا ما وعد الله ورسوله وصدق الله ورسوله وعد بايه ان الدنيا كلها على بعضها اصغر ولا اكبر من اللي بعدها يعني لما يجي الموت الموت نهاية ولا بداية الموت بداية بداية للآخرة الآخرة بقى أطول ولا الدنيا الدنيا لا تساوي في الآخرة جناح بعوضة والآخرة خير وأبقى أطول بكتير الحياة كلها جاية الدنيا دي صغيرة ربنا وعد بإيه وعد إن الدنيا دي دار امتحان وان الجزاء اللي جاي اجره كبير قوي وكتير وماتع وطويل ومبارك قول كل حاجه حلوه هذا ما وعد الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم الا ايمانا وتسليما دع الامور تجري في اعنتها ولا تبيتن الا خالي البال ما بين غمضة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال لا تدبر لك أمرا فأولي التدبير هلك سلم الأمر تجدنا نحن أولى بك منك سيبها لله اللي دبروا خدوا إيه طمن اطمن لربنا حس بالامان لربنا سؤال جميل قوي سؤال جميل هو رضا الزوج من رضا ربنا هو رضا الوالدين من رضا ربنا شوف بقى رضا الزوج طاعة ترضي الله رضا الوالدان رضا الوالدين طاعة ترضي الله عز وجل لكن لا أحد رضاه يؤكد رضا الله إلا أنت أنت الوحيد أنت الوحيدة اللي رضاكي يعبر عن علامة في غاية الصدق أن الله راض عنك لو جاوبتي على السؤال ده راضية بقدر ربنا ولا لا راضي بقدر ربنا ولا مش راضي على فكرة الرضا بمعنى الصبر فرض لكن الرضا بمعنى استواء الحالات مستحب الرضا بمعنى قبول ده, ده, ده, ده من شروط التوحيد العلم واليقين والقبول انك تبقى راضي ان ربنا فرض فرض معين انك تستسلم لشرع ربنا بالمعنى ده يبقى فرض الصبر بمعنى الصبر اللي هو ايه انا هعمل العباده الفل نازل الفجر اصلي بس بصراحه من جوايا كده كنت احب ان انا انام الصبر ده فرض اللي ما يعملوش خطر اللي ما يعملوش آثم صبر ومنه صبر ممكن تركه يبقى والعياذ بالله كفر ويخرج من المله اللي يكره التوحيد هو قلبه متعلق بقبر عايز يطوف بيه قلبه متعلق بمقام من مقامات الأضرحة وعايز يقيد حواليه شمع أو يذبح عنده ذبيحة التصرف ده شرك بالله لازم يخالف هواه ويصبر لحد ما يدوق حلاوة التوحيد ويكره الشرك بالله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده لحد ما قلبه ينور بالتوحيد الصبر ده فرض خلاص خلينا بقى ننتقل للأمور اللي في الحياة واحد جاله مرض واحدة اتأخر زواجها واحدة زوجها آه، بيضربها الصبر هنا الصبر على الابتلاءات اللي في الحياة صبر على المرض صبر على الجار صبر على كذا صبر على قدر ربنا عليا الصبر ده فرض ايه هو الصبر حبس القلب عن الشكوى وحبس اللسان عن التسخط ان لساني ما يقولش الا الحمد لله خد حقك اسعى في ان انت تتخلص من الابتلاء ده مش غلط بس ما تقولش يا ربنا ليه اشمعنى انا الكلام ده هيوديك في سكه وحشه قوي ابعد من الحرام كمان اشمل واشأم من مجرد ان هو حرام او من الكبائر ممكن يخ- يطير انسان من مله الاسلام الصبر والرضا الرضا بقى ان الحالات تستوي ان انا ابقى شايف ان الصحة زي المرض الصحة دي امتحان مكتوب بالقلم الأخضر بيقول من ربك أقوم الإجابة ربي الله المرض بقى مكتوب برضو من ربك بس بالقلم الأحمر فالإجابة ربي الله برضو الإجابة ربي الله هو ن- هو نفس الامتحان أنا شايف إن الفلوس زي الفقر إن أنا معايا فلوس كتير زي ما هنكون مديون لخلق الله ده امتحان مكتوب بالأزرق وده امتحان مكتوب بالأسود الإجابة في الحالتين هنا اتق الله واشكر هنا اتق الله وأصبر زي بعض ده اسمه الرضا اللي هو مش شايف إن حصل حاجة مؤلمة أصلا على فكرة في أعلى من الرضا أقوله لك وتنويه وتتمناه وأقوله لك بشرط شيخنا الكبير اللي أنت بتحبه الشيخ يعقوب أنت تصلي على النبي وأنا أقول المنزلة الأعلى من الرضا كمان اسمها الشكر إن لما ينزل الابتلاء يقول يا خبر أبيض دي نعمة والله شفت بعينيا ما زرت الدار بتاعت الناس اللي عندها توحد أم ولد من اللي عنده توحد ده عقيم ولما رزقت رزقت الولد اللي عنده توحد ده بتقول ده نعمة ده نعمة من ربنا ده لو الناس تعرف كلها تتمنى ولادها يبقوا كده هو ده بقى الجمال هو ده الجمال ده نعمة والله العظيم واحد صاحبي مبتلى بالظلم ربنا ينجيه ويحرره يا رب ويطلق سراحه قدر ان انا سمعت صوته يا خبر ابيض الله ينجيه ويحرره قولوا امين يا حبايبي والله العظيم لو بيت في حضن امه وبناته ما كان هيبقى صوته بالأمان والطمأنينة والراحة النفسية والضحك والقوة دي المخبتون مطمئنون إلى ربهم مطمن لربنا مطمن له حاسس بالأمان والاطمئنان لرب العالمين سبحانه وتعالى حاز الصبر وحاز الرضا وكمان حاز الشكر يقول أنا مش عارف أشكر ربنا إزاي الشيخ الاسلام ابن تيميه بيقول ايه في سجنه؟ بيقول والله لو كافأت لو اعطيتهم مثل هذه الزنزانه ذهبا ما وفيتهم شكرا على ما قدموا لي. ماذا يفعل اعدائي بي؟ سجني خلوه نفيي سياحه قتلي شهاده انا مثل النعجة على أي جنب وقعت وقعت على صوف رضي الله عنه ورحمه يا رب العالمين بعض الناس بتشغب على الكلام ده تقول ما ثبتش ان هو قاله شيخ الاسلام تيميه لا ثبت ثبت بس انت عايز تذاكر صليت على الرسول صلى الله عليه واله وصحبه وسلم تسليما كثيرا المخبتون المخبتون هم المطمئنون الى رب العالمين ابن القيم عليه رحمه الله يقول وتدور كل اقوال السلف في تفسير الاخبات بانه التواضع او السكون الى الله عز وجل ولذلك عدي بإلى تضمينا لمعنى الطمأنينة والإنابة والسكون إلى الله خلينا نشوف أقوال كمان جميلة للسلف في معنى الإخبات اللهم اجعلنا من المخبتين يا أرحم الراحمين آم، قال إبراهيم النخعي المخبتون هم المصلون المخلصون اللي يصلي بإخلاص اللي يبقى مخلص في صلاته يبقى مخبت اللهم ارزقنا الإخلاص في صلاتنا يا أرحم الراحمين رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب وقال الأخفش المخبتون هم الخائفون شفت اللي بينكمش كده هو المخبت بينكمش خايف يعني اتاري ان ان هبوطه او او خ- ك- خبت النار اللي جواه خبتت بان هو ايه خايف خايف من ربنا سبحانه وتعالى وقال النيسابوري اخبتوا الى ربهم اي انقطعوا لعبادته الانقطاع الله يسامحهم المدرسين الله يسامحهم المدرسين اللي ما فيش في قلوبهم رحمه لاحظتوا يا حبايبي لما آه، طلع قرار توقف الدراسة لما طلع قرار توقف الدراسة حصل ايه من المدرسين اللي عندهم هلع وبيخلوا الاولاد يروحوا السناتر من ورا ال- من غير احترازات ومن غير آه، تصاريح حكومية الناس دول مش مية في المية ناس وحشين في ناس طيبين في ناس عايزين مصلحة ال- الطلبة خلاص في ناس بيفكروا في الطلبة وعايزين لهم الخير انما معلش اللي يكبر يعني الكبار اللي سنه فوق ال 45 سنه و50 سنه الحياه علمتهم ال- اللي من 40 سنه الحياه علمته يعني اولياء الامور مش زي الطلبه انت لما بتتصل بالطالب او امه والمدرس او سكرتير المدرس ويخوفه ان احنا قلنا حاجات مهمه هتيجي في الامتحان ويخوفه ان هو خايف على مصلحه الطالب الكلام ده يخش على الطالب ويخش على ال- الامهات لكن الرجاله فاهمين بعض كويس انت مش عايز الا الفلوس انت الفلوس عندك رقم واحد الرجاله فاهمين بعض كويس يا جماعه صلوا على النبي عليه الصلاه والسلام ده قدر لازم نعترف بيه في ناس كتير رجاله كتير محترمين ومحتسبين وعايزين الاخره والتعليم عندهم رساله وعايز اقول حاجه بالمناسبه الكلام ده يصدق على الدعاء والشيوخ خلاص اسمعوا مني بقى وصلوا على سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام بصوا ربنا معاملته ما ينفعش فيها الا الصدق خلاص انا انا بعتبر نفسي قاعد عندكم ضيف في البيت خلاص كتير بعض الدعاء يقول لي انت بتتكلم بالراحه كده ليه انت بتتكلم بهدوء كده ليه انا قاعد في الصاله ازعق لك ازاي ما اكتب كده على النت اكتب كده على اليوتيوب اللي عايز يسمع عمرو احمد وهو بيزعق اكتب على النت فارس من غير فرس اكتب اسد على راس هريشه اكتب مدرسه الرجوله على اليوتيوب هتسمع الزعيق لكن الزعق لك ازاي وان- وانت الشاشه حاططها في اوضه النوم هزعق ازاي خلاص فانا بيني وبينكم دلوقتي الصدق ومفيش الا الصدق انا بعتبر نفسي قاعد جوه البيت عندكم مش من كام اسبوع الحلقه اللي فاتت لا اللي قبلها اعلنت عن دار نقاب لافرز وكلمتكم عن دور القران وجهد الدعوه واتكلمت على إيه- ازاي تخلي بيتك 24 ساعه قران علشان في بنات اخوات فاضلات مقسمين على نفسهم ال 24 ساعه و... وتسمعي قران وتبقي في مقرأ 24 ساعه مش حصل ايوه حصل جميل جدا جهد رائع وكلمتكم برضو عن آه، م- آه، داعيات فاضلات كتير مش كده جميل جدا النهارده انا بكلمكم كمان عن آه، معهد او سلسله معاهد عظيمه تحت اشراف المعلمه الفاضله الدكتوره آه، عزه ام تميم ربنا يديها الصحه ويرضى عنها دي معلمه كبيره من عمالقه الدعوه ولها جهد عظيم كبير ولها تاريخ في خدمه الدين ولا تكاد تجد محافظة في مصر أو قرية كمان في مصر هي بتقول ولا شارع ربنا يديها الصحة ويبارك في دعوتها ويرزقنا وإياها طول العمر وحسن العمل وحسن الخاتمة إن مفيش شارع إلا وفي دار قرآن في إن شاء الله عز وجل أخت أجازتها وأطلقتها لطلب العلم المعلمة الفاضلة أمنا العظيمة الحاجة أم تميم آه، ان شاء الله ابعت لكم النهارده ان شاء الله لكل الاخوات المشتركين على قوائم الدعويه ابعت لكم آه، آه، ازاي تشتركوا في آه، محاضراتها وازاي تعرفي اقرب دار قران تتواصلي معاهم وتكوني طالبه عندهم. شفتوا الجهد ده عمالين نقول للنساء اخوات اخوات اخوات ليه؟ علشان الاخوات ربنا سبحانه وتعالى قدر قدر انا في خدمه الدين يا جماعه من سنه 96 تقريبا من 2006 وانا شغال بقى مدير خدمه من 2006 للنهارده وانا مسؤول تحت مني متطوعين كتير م- عينيا ما جربتش جلد ولا جدعانه وصبر مثل صبر الاخوات في رجاله اه في رجاله بس هو في في مطحنه اكل العيش في مطحنه اكل العيش فعمالين نعلن دلوقتي اهو احنا انا نفسي اقول والرجاله وكتير من اللي بعت لكم رساله آه، الادمن بعت لي بيقول لي اخ رد قال هي الرساله اللي بعتها لكم بتقول هل انت اخت انضم اكت- دوسي على الرابط ده واشتركي صح عشان الاخوات يبقوا مشتركين مع مع بعض بالمناسبه انا بقول لكل اخت في جروب داعيه شيخ اخرجي من الجروب ده اخرجي من الجروب ده وانضمي لجروبات الداعيات الفاضلات ما ت- ما تبقيش في جروب مختلط فيه رجاله حتى لو الراجل ده الداعيه والشيخ الفلاني طب الشيخ ده غلطان لا الشيخ ده مش غلطان الشيخ ده سيدي وتاج راسي وعلى راسي من فوق بس خليكي مع الاخوات اسلم واغنم ماشي الكلام واستر المهم نفسنا نعلن بقى عن الجهد ده للرجاله بيرد الاخ يقول ايه لا انا اخو الاخت لا انا زوج الاخت ما ينفعش انا ما ينفعش ملناش نصيب في طلب العلم واخ يقول يعني انت كل اللي انت بتعمل انا ما بعملش حاجه انا ما بعملش حاجه انا ربنا عطرني في المعلمات دول فبدل المسلمين عليهم عشان ما يبقاش بينك وبين داعيه قصه نخلص بقى م- ونفصل الرجال عن الحريم في الت- التلقي المباشر على وسائل التواصل المهم ليه مش قادرين نعمل الجهد ده مع الرجاله انا ب... انا بنادي اهو بطالب يا رجاله اسيادنا اهل القران اسيادنا المقرئين اسيادنا معلمي القران يلا نعملها صعب ليه؟ عشان الرجاله معلمي القران فاتحين بيوت وظروفهم صعبه ومحتاجين اللي يقف معاهم ومش قادرين يعملوا اللي الاخوات بيعملوه في ان هم يشتغلوا آه، من غير مقابل لكن لو في ربنا سبحانه وتعالى رزقنا راس و- وعقل جميل هيقدر يجمع 100 مقرئ ويخلي كل واحد شغال نص ساعه ويا رب الرجاله تلتزم ان شاء الله الظن فيهم كذلك ونفضل نصفي فيهم اللي اللي م- اللي مش بيت اللي مش بيلتزم ن- ن- نصفيهم نصفيهم لحد ما نوصل للناس ملتزمه واكيد هنلاقي رجاله قراء ومقرئين كتير محتسبين عظماء وافاضل يقعدوا ساعات طويله و- وهنلاقي اللي قاعد 24 ساعه محتسب ده لوجه الله او نقول عايزين كفيل يكفل الخير ده يمسك عشرة طلق مقرئين يبقى هو مسؤول عن رواتب ليهم كل واحد مسؤول عن ساعتين ونص في اليوم ويبقى كده العشرة دول كل واحد ساعتين ونص يبقى ضمننا ال 24 ساعة تبقى المقرأة شغالة 24 ساعة على Zoom كده عملنا غرفة واحدة محتاجين غرف كتير زي مقابل lovers وزي غيرها من الغرف علشان نقدر نعمل ده فهمتوني انا كل ده بكلمكم عن ايه بكلمكم ان المدرس ليه مش راضي يشتغل اونلاين ليه يلا تعالوا احنا نطلب بقى تعالوا النادي بقى تعالوا نقول يلا نعمل قائمة شرف فيها اسماء مدرسين كل فصل وكل سنة بيقدموا جهدهم اونلاين لوجه الله او بفلوس لكن لما المدرسين يفتحوا السناتر وفي السر ومن غير احترازات يجي الطلبة كلهم يجوا الطلبة دول بيجوا ينشروا الوباء والله العظيم انا بكلمكم ترمومتر بياعين انابيب الاكسجين لما السناتر اشتغلت انابيب الاكسجين اختفت من السوق من كتر الموتى ومن كتر الناس اللي- اللي جالها الوباء وضاقت انفسهم والله العظيم كانوا خلاص مش لاقيين منظمات بتوع المعدات الطبيه مش لاقيين منظمات لانبوبه الاكسجين كانوا بيحطوا منظمات بتاعه انابيب الاكسجين اللي مش طبيه انابيب الاكسجين بيستخدموها اكرمكم الله السمكريه عارفين السمكريه اللي بيدهنوا السيارات بيحتاجوا للاكسجين فبيبقى ليهم منظمات فاستخدموا المنظمات دي وفي محلات في في شارع القصر العيني ولعت بسبب استخدام المنظمات الغير طبيه دي الناس ما بقتش لاقيه وبقى في هلع على ال- على ال- على المشتريات امتى لما اتفتحت السناتر ولما اتقفلت السناتر لما لقوا ال- الناس كلها بدا يبقى عندها وعي ويحجبوا اولادهم واتقفلت السناتر قلت نسبه المرض وقلت اعداد الناس المصابين فعلا مش الارقام اللي في اللوحه اللي بنستناها كل يوم من وزاره الصحه لا ال- من خلال بياعين المعدات الطبيه وانابيب الاكسجين وكده السوق هدي والاحتياج قل شفت بقى المدرس الهلع ده اللي بيموت الناس ده بيعمل فينا ايه شفت و- ومش المدرس بس اكيد في ناس كتير مبتلاه بالابتلاء ده فاللي بقوله ان احنا محتاجين نتقي الله ونتواضع لوجه الله ونخبت لوجه الله سبحانه وتعالى ونحب الخير للناس زي ما نحبه لينا ونبقى واثقين ان ربنا مش هيضيعنا كده نقدر نوهب جزء من عمرنا لله كده المدرس الفاضل ده انا بنادي اهو بنادي يا احبابي كل مدرس بيشرح اونلاين سواء بفلوس وهو متمكن من الماده وشاطر وكويس بفلوس بيشرح او لوجه الله عايزين نعمل قوائم شرف للمدرسين اللي شغالين اونلاين ما هو الاونلاين ده هو ليه ما بيتصدرش فيه عشان حي... الناس هتصور هتسجل هيتسرب هيعمل وهتقل الفلوس لكن لما بيجوا له الطلبه قدامه بياخد فلوس كتير بنترجى كل مدرس شريف ان هو يوهب جزء من وقته بنيه ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا حرام عليك قتلت ناس مسنين حرام عليك يلي بتقول لو... والله العظيم حصل يلي بتقول لبعض الناس الطالب يقول انا ابويا عنده كورونا اجي يقول له تعالى تعالى او يقول احنا عايزين يجي لنا كورونا تعالى انت بتقتل الناس فعايزين نعمل قوائم شرف لاولى اعدادي والتاني اعدادي والتالت اعدادي او الم... او بيسموه المتوسط في دول الخليج اولى ثانوي او تانية ثانوي وتالتة ثانوي كل مدرس في كل ماده بيشرح اونلاين يلا جمعوا لنا الروابط دي كلها ونبدا ننشرها في الناس بنيه ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا علشان الهلع بتاع المدرسين اللي بيرعبوا اولياء الامور وينزلوا الطلبه رغم كل شيء نقول لهم اتقوا الله وارحمونا ونقول لاولادنا وبناتنا خلينا جد في التلقي اونلاين في التلقي عن طريق الشاشه عن طريق التليفون وبنقول للاولياء الامور معلش اصبر على ثمن الباقه ارحم من ثمن انابيب الاكسجين وغيره وما امكن ان احنا نستفيد من آه، قعدتنا في البيت من معاني الإخبات الانقطاع لله الأجازة عمالة تطول الأجازة بدأت وعمالة تط- بدأت من بدري وعمالة تطول وفي أبطال يستاهلوا هدايا حفظوا القرآن في أبطال يستاهلوا هدايا يذكروا ربنا كتير الله على صوتك يا بنتي وانتي بتدندني في البيت وبتراجع القرآن الكريم بصوت عالي كل أركان البيت وجدران البيت صوتك يرن فيها شكرا انت بركة انت بركة في البيت الله عليك يا ابني يلي رجعت القرآن وختمت الله عليك انت أجمل حاجة أبوك عملها في حياته انت لما ختمت القرآن وفتحت نفس اخواتك ان هم كمان يراجعوا القرآن انت بطل انت عظيم وسنيت في الاسلام سنة حسنة وبكرة تلبس اجمل تاج تاج الكرامة وتلبسه لابوك ابن القيم عليه رحمة الله يقول والإخبات على ثلاث درجات الكلام طبعا للإمام الهروي وشرحه للإمام ابن القيم الدرجة الأولى أن تستغرق العصمة الشهوة وتستدرك الإرادة الغفلة ويستهوي الطلب السلوى ابن القيم بيقول والعصمة هي الع- الحماية والحفظ والشهوة هي الميل إلى مطالب النفس والاستغراق لشيء أي احتواؤه والإحاطة به فإذا استوفت العصمة جميع أز- أجزاء الشهوة فذلك دليل على إخباته ودخوله في مقام الطمأنينة ونزوله أول منازلها فالحاصل أن عصمته وحمايته تقهر شهوته وإرادته تقهر غفلته ومحبته تقره تقهر سلوته كلام صعب شوية هشرحه لكم النهاردة إن شاء الله في بث مباشر على صفحتي الرسمية على فيسبوك وقناتي على يوتيوب هنطلع بث مباشر وأقعد معاكم قاعدة أشرح لكم فيها الثلاث درجات بتوع الإخبات دي الدرجة الأولى عايزه شرح شويه هقعد معاك اقولها لكم وهبعت لكم رابط ان شاء الله لحلقه اسمها الاخبات برضو ابعتها لكم على المشتركين على واتساب 011 23 600 600 011 23 600 600 الدرجه الثانيه الا يوحش قلبه عارض ولا يقطع عليه الطريق فتنه ومن أقوى هذه العوارض عارض وحشة التفرد فلا يلتفت إليه كما قال بعض الصادقين انفرادك في طريق طلبك دليل على صدق الطلب وقال آخر لا تستوحش في طريقك من قلة السالكين ولا تغتر بكثرة الهالكين وأما الفتنة التي تقطع عليه الطريق فهي الواردات التي ترد على القلوب تمنعها من مطالعة الحق وقصده فإذا تمكن من منزل الإخبات وصحة الإرادة والطلب لم يطمع فيه عارض الفتنة معلش الكلام يبدو صعب شوية إن شاء الله أشرحه لكم النهاردة في البث المباشر على صفحتي على فيسبوك الدرجة الثالثة أن يستوي عنده المدح والذم المدح والذم وتدوم لائمته لنفسه فاعلم أنه متى استقرت قدم العبد في منزلة الإخبات وتمكن فيها ارتفعت همته وعلت نفسه عن خطفات المدح والذم فلا يفرح بمدح الناس ولا يحزن لذمهم والوقوف عند مدح الناس وذمهم علامة انقطاع القلب وخلوه من الله عز وجل إلى أن قال ابن القيم عليه رحمة الله فالنفس جبل عظيم شاق في طريق السير إلى الله عز وجل وكل سائر لا طريق له إلا على ذلك الجبل فلا بد أن ينتهي إليه ولكن منهم من هو شاق عليه ومنهم من هو سهل عليه وإنه ليسير على من يسره الله عليه وفي ذلك الجبل جبل النفس أودية وعقبات وشوك ولصوص يقطعون الطريق على السائرين ولا سيما أهل الليل المدلجون فإذا لم يكن معهم عدد الإيمان ومصابيح اليقين تتقد بزيت الإخبات تعلقت بهم تلك الموانع وتشبثت بهم تلك القواطع وحالت بينهم وبين السير إلى رب العالمين سبحانه وتعالى سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان لا يرى الربيع بن خثيم إلا قال له ما رأيتك إلا ذكرت قول الله عز وجل وبشر المخبتين اللهم اجعلنا من المخبتين يا رب العالمين آه، فالموفق عبد مخبت الإنسان الموفق عبد مخبت لأنه نال أول درجات الطمأنينة والثقة بالله وحسن الظن به ونال من الله البشرى في الدنيا وفي الجنة وأمن من الفزع الأكبر يوم القيامة ونال حالا من الأحوال القلبية الموجبة لئلا يلتفت لما هو سوى الله عز وجل فنال عزة في الدنيا ونجاة في الآخرة ووقاه الله شر الفتن لا سيما المنافسة على الدنيا وارتفعت همته وعلت نفسه عن الرغبة في المدح أو الخشية من الذم وباشر قلبه حلاوة الإيمان وباشرت قلبه حلاوة الإيمان واليقين ومضى الوقت يا ابن قيم الجوزية مع كلامك العذب وفهومك الذكية اللهم انفعنا ببركات علمه واجمعنا به في المنازل العلية ألقاكم في الأسبوع القادم مشيئة الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مضى الوقت